ترجع في لحظة ندم لله بقناعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله سبحانه الحمد لله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله ربي لا إله سواه وهل في الوجود خالق إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الرحمة المهداة والسراج المنير اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر أما بعد إخوتي عباد الله حيانا الله وحياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم والله أسأل في بداية الأمر أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا على الكتاب والسنة وأن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة قولوا آمين عنوان حديثنا كن رجلا كن رجلا الأمة يا حبايبي محتاجة الرجالة الأمة محتاجة الرجالة بجد نحتاج إلى رجال ليس بالنوع إنما نحتاج إلى رجال بالصفة فقد يكون هناك كثير من النساء عندهن صفات الرجولة ليست مسترجلة إنما عندها صفات الرجولة اللي هنتكلم عنها النهاردة اللي الأمة محتاجاها وقد يكون هناك من الصغار من هم كبار وهناك من الكبار من هم أقل وأدنى من أصغر الصغار نريد رجالا نبحث عن الرجال الله سبحانه وتعالى جاء لنا بلفظ الرجولة في القرآن الكريم تقريبا في أكثر من خمسين موضع وجاء لفظ رجل مقترن بالمرأة في موضعين والرجال مقترنة بالنساء في عشر مواضع تقريبا الرجولة ذكرت في القرآن الكريم بالنوع والصفة وبالصفة والنوع معا يعني مرة تيجي بالصفة ومرة تيجي بالنوع ومرة تيجي بالصفة والنوع على سبيل المثال للحصر الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الرجولة بالنوع راجل وامرأة راجل وامرأة ده النوع ذكر أو أنثى زي ما بيلاقوا في البطاقة كده النوع إيه ذكر النوع إيه أنثى كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال الله ده الكلام ده بإيه ب ب بالنوع فقط يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا بالنوع ذكر أو أنثى وجاءت أيضا بالصفة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى صفات الرجولة أو لفظ الرجولة كما جاء الله سبحانه وتعالى في قوله اسمع الآيات من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هنا ذكر الرجولة بالصفة يعني من الجاز أن تكون امرأة فيها هذه الصفة أيضا جاء لفظ الرجولة بالمعنى اللي هو الصفة يعني وبالنوع كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم الراجل يبقى راجل لما يوجه في بيته الراجل يبقى راجل لما يرشد أهله الراجل يبقى راجل لما ينفق على البيت ويكفي البيت يبقى راجل يبقى خد النوع وخد الصفة إنما لو فقد الصفات يفقد النوع في الآيات دي يعني مش راجل أصلي راجل مزيف الأمة محتاجة رجالة يا حبايبي لأن الأمة النهاردة بنشوف فيها أشياء عجيبة جدا الراجل بيوزن يوم القيامة مش بالجسم وما بيحسبش راجل بالشارب ولا باللحية أي نعم هناك صفات للرجولة اللي هي بالنوع لكن عمرك ما تحسب راجل بالشارب بقول له واحد ابنك بقى راجل يقول لي أيوة راجل إزاي أصل عشان أبو خط لو إن المسألة بالشارب يبقى الصرصار أرجل من ابنك لأن مولود له شارب صرصار نازل له شارب لكن احنا المسألة يا اخوانا مش بتيجي كده الأمة محتاجة لرجال لها وزن أصلي وإحنا عارفين إن أعظم الرجال على الإطلاق في الوزن وفي كل شيء طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملائكة الرحمن واحد منهم من الملائكة بيقول للتاني زنه واحد منهم بيقول للتاني زنه طبعا وزن الرجولة محتاجينه في الفترة دي لماذا نحتاجه لأن احنا بنشوف للأسف الشديد في الأمة أشياء تدمي القلب وتدمع العين والإنسان الحر ما يقدرش يأكل ولا يشرب لما تشوف مساجد الله بتهان زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت الأولاد بيتدبحوا والنساء بيهتك أعراضهم والرجالة بتزل من أمثال هؤلاء الطغاة أمثال بشار وإن شاء الله ربنا هيصيبه بالعار واحنا للأسف الشديد شفنا أشياء ويمكن ما عرفناش نزيح عليكم بعض الحاجات اللي خلتنا أقول أنا عاوز أدور على رجالة وجمعنا لكم بعض المقاطع من ضمنها الجنود بتاعته بيخشوا مسجد الله بيت الله أحب الأماكن إليه سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بيهرجهم يقيموا الصلاة هم بيدخنوا السجار ويبدأوا يسخروا ودول إيه تابع لهذا الرجل الذي أصاب نفسه بإذن الله بالعار والمقطع موجود بين إيدينا ويريت مخرجنا والناس الأفاضل يجيبوهن
ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
الله أكبر الله الله أكبر يا إلهي كبر لنا عبورنا كسر لنا العرعور نعم ثم أدوس برقبة العرعور وأتباع العرعور وأتباع المناعيد ثم من يقترب إلينا شوه آمين ثم آمين هذا الكلوي وهذا الخلوي الذي مزق أخلاق البشر يطلع منه إلى شاشات الإلكترونية العربية يخربون سمعة سوريا لعنه الله لعن الله أتباع عرعور ومن أتبع عرعور السلام عليكم الله السلام عليكم تكبير السلام عليكم السلام عليكم يا ساتر. يا شيخ أنا يا شيخ. وقت- وقت.
مساجد الله وبيوت الله يفعل بها هكذا لسه ما فيش حر بيتحرك لسه لحد النهاردة بنقول نجمد العلاقات مع هذا النظام الفاسد ولا نقطعها لسه لحد النهاردة بنمنع شبابنا ورجالتنا ونسائنا انهم يقدموا يد العون للدفاع عن المقدسات وعن دين الله واحنا عايشين ليه عشان ناكل ونشرب كالأنعام محدش يزعل ناكل ونشرب وبس ثم نقضي شهواتنا ونشوف مقدسات الله وأماكن العبادة بالنسبة لكل مسلم يدنسها أمثال هؤلاء إن ما كنتش هتغار على هذا الأمر أي عرض لك إن لم يكن دينك عرضك النهاردة احنا بندور على رجالة عاوزين ناس لها وزن يا أخوانا احنا لازم نتعلم ونتربى في مدرسة النبي محمد أعظم الرجال وزنا لما الملائكة جولوا عشان يوزنوه قال زنه بعشر فرجحت بهم كفة النبي ما تصلي على النبي قال له طب زود وزنوه بمية فرجحت بهم كفة النبي قال له زود الملك بيقول للتاني زود فوزنوه بألف فرجحت بهم كفة النبي حتى النبي بيقول فوجدتهم وهم محطوطين في الكفة الأخرى كأنهم سيتساقطون علي لما رجحت بهم كفة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرح نفسك والله لو وزنت بالأمة كلها لرجحت بهم كفة الرسول محمد أعظم الرجال وزنا اللي ربى أبي بكر الصديق رباه وعلمه وقال عن إيمانه لو وضع إيمان الصديق في كفة وإيمان الأمة لرجحت كفة الصديق رجالة لها وزن يا ناس رجا- رجالة لها وزن يا حبايبي عاوزين نطلع الرجال اللي لهم الوزن ده مش مجرد كلمات في ناس بتبلغ السبعين وتلاقيها تبكي على كلام فارغ تبلغ السبعين والخمسة وسبعين وتبص تلاقيهم يفرحوا بالتافه عاوزين رجالة أصلية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة ومين اللي في الأمة عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر عثمان بن عفان وما أدراك ما عثمان علي بن أبي طالب وما أدراك ما علي مصعب بن عمير خباب يعني الصحابة كلهم ياسر وعمار وبلال وصهيب خالد بن الوليد طارق بن زياد صلاح الدين الأيوب ابن تيمية ابن القيم ابن عثيمين ابن باز علماءنا الأفاضل كل الناس في كفة يا أخوانا أنت عارف يعني إيه إيمان الأمة كلها في كفة كم منهم من صلى وقام وصام كم منهم من جاهد في سبيل الله ومات مستشهدا كم منهم كم منهم وتعضل بهم كفة الصديق ترجح رجالة لها وزن عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جمع الناس من الصحابة في قلب بيت واسع بدأ يسألهم بما, تتم بما تحلمون وأي شيء تتمنون منهم اللي قال أتمنى أن يكون لي ملء هذه الدار خيلا فأنفقها في سبيل الله أنت عارفين الخيل يعني إيه؟ تعادل الدبابة مثلا أو الطائرة في هذا العصر عاوز دار كانت واسعة قوي يعني كان عندهم قصور هو يا مولانا والعملية كانت واسعة معاهم نقول لك لا ده صحراء ومصورين حواليها بالطين وهي دي الدار ومعرشينها بال وقاعدين فبيقول لهم بما تتمنون كل في واحد فيكم بيحلم بايه احنا عندنا في عصرنا اللي عاوز سيارة واللي عاوز مش عارف فيلا على النيل واللي عاوز قال احلم ان يكون لي ملء هذه الدار خيلا فانفقها في سبيل الله قال امنية عظيمة بس ليست امنيتي واحد تاني قال أتمنى أن يكون لي ملء هذه الدار ذهب فأنفقها في سبيل الله قال أمنية عظيمة جدا بس ليست هذه بأمنيتي كل يسأل ويجيب أو عمر يسأل والناس يجيبون لكنه يقول أمنيات عظيمة لكنها ليست أمنيتي لأنه تربى في مدرسة النبي محمد هو عاوز رجالة أمريكا عندها السلاح بس بتضرب من فوق بالطيران لكن ما تقدرش تنزل على الأرض لو نزلت هتشوف الويلات هتشوف اللي شافته في أفغانستان وهتشوف اللي شافته في العراق ولسه هتشوف هم ما عندهمش رجالة احنا إسلامنا عاوز يربي رجال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا له بما تتمنى أنت أو ماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين قال أتمنى أن يكون لي رجال أمثال القعقاع بن عمرو ومعاذ بن جبل وصهيب وبلال وغيرهم فيركبون الخيل وينفقون الذهب في سبيل الله راجل بيدور على رجاله في الأمة رجال فعلا تقال في الميزان بالرغم ان احنا بحساباتنا احنا الشخصية والحسابات الدنيوية خفاف في الوزن عبد الله بن مسعود لما طلع الشجرة عشان يجيب تمرات لأصحاب النبي محمد العملية مش بالكيلو العملية مش بأنك تاكل وتسمن يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة بين يدي الله لا يزن شيئا عبد الله بن مسعود طلع الشجرة بيجيب تمرات لأصحاب النبي فعجب الصحابة من دقة ساق ابن مسعود ممكن تلف إيديك حواليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود لساق ابن مسعود يوم القيامة في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد ركز معايا كلام النبي دقيق ومقصود وفيه حكمة أثقل من جبل أحد حد شاف سلسلة جبل أحد يقول لك أثقل من جبل أحد في الميزان طب هيتقل إيه قال أثقل ولم يقل يعادل إذا ممكن يكون أثقل من جبل أحد مرتين ثلاثة أربعة مليون مرة مليار مرة لأنها ليست محددة أثقل من جبل أحد رجالة لها وزن ممكن أولاد صغيرين أفضل من الرجال أولاد صغيرين أفضل من الرجال إحنا عندنا أطفالنا دلوقتي بيهانوا عندنا أطفالنا يا حبايبي دلوقتي بي بي سبحان الله بيضربوا الأمة محتاجة رجال ما تخافش وتتأدب في نفس الوقت يعني أنا مش عارف يعني في عندنا حاجات عجيبة الأمة رجالها بتضرب و... و... و... وخلي بالك برضو الأمة ما بتعدمش من الرجال وأنا جهزنا مقطع فيديو جميل لرجل من الرجال وإن كان مقصرا في الشيء لكنه في لحظة من اللحظات لا يشرك بالله شيئا مسكوه أتباع هذا الطاغية الزمنية وبيقولوا له اسجد لغير الله شوف هيعمل ايه في سورة بشار الأسد وهم بيضربوه
الكلب ده حقيقة خايلك لك مين ربك ولا حيوان لك مين ربك ولا حيوان مين ربك مين ربك الكلب اركعوا لك اركع ربك لك
سبحان الله يعني أرادوا أن يسجد على سورة بشار فتفل عليها بيقولوا من ربك في مقطع تاني ما رضيناش نجيبه لأن الوقت طبعا مش هيسعفنا الراجل من كتر العذاب اللي فيه قال لا إله إلا بشار طب ده كفر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والنبي محمد سمح لعمار بن ياسر إنه يعدي المسألة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إسلامنا فيه حلول لكل حاجة ويسير وجميل خلي بالكم بقى إحنا عايزين رجالة وإن كانوا صغار حتى لو كان الناس بتظن إن الرجولة بس في الرجالة لا ما أنا هجيب لك صفات الرجولة وهتعرف إن فيه نساء رجالة فعلا في نساء رجالة مش مسترجلات اللي هو بالمخالفة بأنها تتشبه بالرجال لا أذكر مثلا من الصغار الكبار ولد دخل على خليفة من خلفاء الأمويين فلما دخل عليه بيقول له انت رايح فين يا ابني انت قال له إن قبيلتي قد اختارتني لأن أكون أميرها في الوفد قال له ألا يوجد من القبيلة بتاعتك من هو أحق منك بالحديث معي مش في أكبر منك سنا تأخر يا غلام فقال الغلام بأدب وشجاعة وبحكمة قال يا خليفة المسلمين لو أن المسألة بالعمر والسن لكان في الأمة من هو أحق بالخلافة منك ففي الأمة ناس أكبر منك سنا كتير قالوا تعالى يا ابني تعالى بلاش فضايح من أول أقعد يا أسمعك عاوزين رجالة من الصنف ده يبقى مؤدب مش بلطجي مش شبيح مش يقف في الشارع يقول لك أنا وإلا لا بس بتتكلم إزاي بحكمة ولا لا أرى مثلا موكب عمر بن الخطاب لما سار في الشارع وكان في أولاد بتلعب القرى ففر الغلمان إلا غلام وقف في الشارع واحد يقول لي تم أنا بعمل كده إزاي يعني لما يعدي الرئيس لا لما بيعدي مدير الأمن كمان آه ده بعد الثورة لكن قبل الثورة لو قدامك النيل هتطب فيه احنا بنتكلم على ولد اتربى في مدرسة النبي محمد أو تحت إيد اللي اتربوا في مدرسة النبي محمد هذا الغلام وقف وعمر بن الخطاب معدي الأولاد كلهم جريوا فقال عمر بن الخطاب أقبل يا غلام لماذا لم تفر كما فر الغلمان قال ولماذا أفعل ذلك يا أمير المؤمنين لم أذنب ذنبا فأخاف منك ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك أنا عارف أن مصلحة المسلمين أهم بس الطريق واسعة يعني مش لازم يعني تجيب لي عربيتين من هنا وعربيتين من هنا وتقفلوا لي الدنيا ما في طرق تانية وتمشي الحال لم أذنب ذنبا فأخاف منك أخاف من إيه ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك تقدر تقول الكلام ده تقدر شفت الرجالة الصغار لكنهم كبار وفي ناس كبيرة لكن سبحان الله مجرد ما يشوفوا الخوف قدامهم يغيروا الحقائق نريد رجالا لهم وزن ما تيجي نتكلم عن صفات الرجولة صفات الرجولة كما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أول صفة من صفات الرجولة أيها الأحبة الكرام صفة عظيمة جدا الصدق مع الله يقول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق مع الله من الممكن جدا ان تكون وحدة رجل في هذا الموقف اذكر صفية بنت عبد المطلب صفية بنت ابي طالب هذه المرأة اللي هي كانت في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج النبي بجنده ولم يترك حراس على النساء والأطفال خلي الكلام ده عندنا احنا بقى النساء والأطفال عاملين الخيام وقاعدين فيها والبيوت وحطوا النساء في أماكن معسكر عشان يخرجوا للمشركين فخرج النبي ولم يترك حراس في المدينة لأن في الأصل كان فيه معاهدة مع اليهود وهم مش أصحاب عهود ففي منتصف الليل جاء اليهود لينقضوا العهد بعد أن خرج الجيش ليذبحوا الأطفال ويقتلوا النساء ويحدثوا زلزلة في جند المسلمين على الجبهة فيهجم المشركون ويؤذى جيش الحبيب المصطفى وقالوا نريد أن يتسلل إلى الحصن بعض من الرجال فإن وجدوا هناك حراس نمشي ننصرف وإن لم نجد نهجم على الحصن نقتل الأطفال والنساء والكبار فتسللوا في ساعات الليل ووقف الباقي خارج الحصن ولما دخلوا تسللوا فرأتهم صفية فجاءت خلف أحدهم وأمسكت بحديدة ثم ضربته فوق رأسه أول ما نزل الدم عملت بقى زي ما بنشوف عندنا يا مامي ومش عارف ايه والكلام ده هتضيع الحصة هتضيع النساء والأطفال ده الراجل مننا لو طلع حرامي هيقول لزوجته اطلع في البلكونه صواتي لكن هي مشيت بثبات بثبات وجاءت خلفه ثم ضربته على رأسه وما وقفش لحد لحد كده لا أمسكت بسكين ثم قطعت رأسه وألقتها من فوق السور فنزلت رأسه بين من ينتظرونه من اليهود قال لك ده الحصن مليان رجالة اجري وجريهم دول نساء فيهم صفة الرجال واحد يقول لي يا عم ينفع امرأة تعمل كده هذه المرأة التي أتحدث عنها كم كانت لطيفة مع زوجها كم كانت رقيقة مع أبنائها كم كانت رائعة حين مهدت فراشها كم كانت ممتعة حين جهزت طعامها يعني إيه؟ يعني امرأة على حق ومع ذلك في وقت الرجولة راجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال بالصفة مش بالنوع ذكر ولا أنثى لا يا حبايبي وأيضا من صفات الرجولة إنهم بيحبوا الطهارة يحبوا الوضوء يحبوا إنهم ينظفوا القلب من النفاق والرياء والشرك والأوثان يعني طهارة مادية وطهارة معنوية يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ما توحد الله رب العالمين لا إله إلا الله بيحب الطهارة نضاف يخرج كده للصلاة دائما يعني ما شاء الله وبعدين القلب يحاول ينظفوه دايما دي الصفة الثانية اللي جاءت في القرآن الكريم عن الرجالة احنا قلنا ممكن تكون امرأة ممكن يكون طفل صغير وأيضا من ضمن صفات الرجولة القوامة زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ومن ضمن صفات الرجولة الإيجابية الأمة محتاجة حركة الأمة محتاجة أن احنا نصحي بعض المرأة المؤمنة المسلمة تحفز الرجال وقد وجدت من النساء من اتصلن بي تقول لي يا شيخ أقول لزوجي نريد أن ننفق في سبيل الله من أجل إخواننا في كل مكان خاصة سوريا الآن مصر محتاجة حجة ولا هو مد مصر ولا هو مد سوريا ولكنه إيه يعني يبخل على نفسه تقول له طب خلاص مش عاوزين ننفق طب قوم صلي الصبح وادعي لإخوانك الدنيا باردة يا حجة وما يعني هيعملوا لنا قلق يعني هم من بلدنا آخر حاجة أخت اتصلت بيا بتقول لي يا شيخ ممكن لو سمحت تدعو إلى مليونية بقول لها مليونية إيه قالت لي نسميها مليونية الخيبة للرجالة ونطلع إحنا النساء نصوت عليهم قلت لها لا عندنا رجالة وأبشركم بعد الحلقة اللي فاتت الحمد لله سمعت عن حساب اتفتح لأهل سوريا وسمعت عن ناس بتزحف من ليبيا من المجاهدين وجات لي رسالة من مجاهدي العراق أو من الناس في العراق من أهل السنة قالوا لقد سمعنا أن المجاهدين في العراق يجهزون أنفسهم للزحف على هذا العار المسمى بشار أبشر بإذن الله بصاعقة تأتيك من المؤمنين وقبلها من رب العالمين بإذن الله هتشوف الويلات وأقسم بالله لهنشوف في قيوم إن شاء الله إحنا عايزين رجاله عندها إيجابية لأن المناظر اللي بنشوفها يا أخوانا ده أمر عجيب و... وسبحان الله مجهزين أشياء بتحدث لأهل سوريا تخلينا نتحرك الأولاد يقتلون والأمهات بيستغيثوا و- و- ولو قدرنا نشوف بعض المناظر ديت واحنا بنتحدث عن الرجالة يمكن تتحرك فينا الإيجابية نشوف كده و... و... ونرى اثنين هذا اطول بيت الروس الصيني 5012 لا اله الا الله لا اله الا الله حرف شاعر من الاسود لا اله الا الله تفسير في 12 لا تخاف لا تخاف حط طريق يلا
أطفال أطفال يا عالم أطفال يا عرب هذه هذا هو البيت الروسي هذا هو البيت الصيني إن شاء الله
كل مرة كل مرة تتكلم بطريقة مرة كل مرة تتكلم مرة يلا جواب تمرير كل مرة
نصف شوي على المنازل
عاوزين رجالة عاوزين رجالة تحمل الأعراض دي عاوزين رجالة بجد لهم وزن اتحرك بقى يا حبايبي أنا كنت بلوم على الإخوة السلفيين والإخوة من الإخوان الحرية والعدالة وبلوم على جميع الطوائف ما احنا كلنا من أهل الإسلام إنهم تأخروا في قطع علاقات مع هذا النظام الفاشل لكن الحمد لله حتى وإن كانت الخطوة جاءت متأخرة لكن الحمد لله والقاهرة هترفع صوتها في يوم من الأيام ولو بالصوت بس مع الأشياء اللي نقدر عليها تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بما تستطيع نريد إيجابية نريد أن احنا ننشر دين الله مش ربنا جاب الإيجابية عن رجل اسمع الآيات كده الله يكرمك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين انت لما بتروح تحضر في الندوات ليه ما بتاخدش معاك خمسة ولا ستة ولا عشرة انت رايح لوحدك عاوزين نكون ايجابيين وانت يا اختي ليه لما تحضروا في المحاضرات والندوات برضو روحهم لان احنا عندنا رجالة من الدعاة والعلماء امثال مشايخنا اللي على الساحة الكبار واللي تحت ايديهم من طلبة العلم ن- ناخد الناس للمساجد نمنا المسجد الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه احنا ربنا مكن لنا هو بدأ التمكين وعاوزين يظهر عاوزين نقول لله سبحانه وتعالى احنا يا رب هنحقق اللي انت قصدته وأردته من تمكيننا عشان ربنا ينصرنا عشان ما يقومش علينا تاني الظالمين الظالمين عاوزين نشتغل عاوزين يكون عندنا إيجابية انت عارف يعني ايه وجاء من أقصى المدينة يعني في القاهرة مثلا واحد هناك عند السلام طالع هو من 6 اكتوبر ماشي ما كانش معاه عربية ولا كان معاه موتوسيكل ولا حتى توك توك ماشي على رجليه عشان يقول للناس اسمعوا للناس اللي بتوحد الله مش يطلع لنا ش- شوية آه، علمانيين و- وناس من ال... الذين يخلطون أمر الدين ويتهموا أهل العلم ويحاولوا يوقعوا بين الدعاة والعلماء أنا مش فاهم والله برامج معمولة ليه لإحداث إرجاف في الأرض وزلزلة سبحانك اللهم لما نلاقي داعية من الدعاء ربنا فاتح له الأبواب ونلاقيه مثلا بدأ يتكلم في أمور تصلح حال البلد نحاول نخلي الناس تنظر إليه نظرة مش بإيدك ولا بإيد حد ده ربنا اللي بيقذف الحب في القلوب ويعني سبحان الله يعني تعالى نشوف ميزانك وميزانه احنا ما بنتكلمش عند الله لكن الواقع في الأرض بإذن الله من أحبه الله الملائكة بتحبه وبيحبوا أهل الأرض أنا بشوف برامج عجيبة المذيع يجي بخبث ويقعد الداعية ويجيب له أشياء تفهم على معنيين ثم عاوز يضربه في إخوانه من المسلمين طب أنا مستعد للنقاش بقى في الحاجات دي مستعدين للأسف الشديد بيروح لهم ناس اتعلمت وتربت بأدب ما عندهمش تجاوزات لكن لما نروح احنا بقى ونتجاوز شوية نقدر نبينهم قدام الناس سبحان الله احنا عاوزين رجالة تتحرك لحدوث الأمن مش في مصر بس ولا في فلسطين بس يا إخواننا يا بتوع فلسطين يا اللي بتحكموا فلسطين الآن ما بدينوش ليه اللي بيحصل في سوريا ما بدينوش ليه اللي بيحصل في سوريا مش عاوزين السمعة اللي طلعت ان انتم موالين للشيعة تثبت دينه اللي بيحصل من بشار عشان اطفالنا هناك ورجالتنا ونسائنا ورجالنا ونسائنا هم اللي كانوا واقفين معاكم لما ضربت غزة وضربت فلسطين وما زالوا لكن الحكومات ما عملتش حاجة عاوزين إيجابية تعالوا نشوف بقى صفات الرجولة في أحاديث النبي محمد أعظم الرجال على الإطلاق احنا مش هنتكلم بدروشة لكنها أصل في الأحاديث انت لما تصلي تبقى راجل وانت يا أختي لما تصلي يبقى فيك صفات الرجولة مش مسترجلة لكن فيك صفات الرجولة لما نؤدي زكاة المال يبقى فينا صفات الرجولة لما نصوم رمضان يبقى احنا رجالة فما تصدقش واحد ما بيصليش والناس تقول عليه تصور ده هو ما بيصليش بس أرجل من فلان والله ما هو راجل وانت مش قادر تفهم معنى الرجولة ما تسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد في حديث أبي هريرة والحديث متفق عليه جاءه أعرابي قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا توحيد وأن تقيم الصلاة المكتوبة وأن تؤدي الزكاة المفروضة فالرجل الأعرابي قال والذي نفسي بيده ما أنا مزود على كده هم دول بس فلما ولى الرجل وانصرف من أمام النبي محمد قال الحبيب النبي ما تصلي اللهم صل على رسول الله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل عشان أدى الفرائض فالولد الصغير لما يؤدي الفرائض يبقى راجل الراجل الكبير لما يسيب الفرائض يبقى مش راجل المرأة لما تؤدي الفرائض تبقى فيها صفات الرجولة مش صفات الخشونة ولا لا صفات الرجولة الصفات اللي هي النادرة الأصيلة الجميلة اللي بتعزز دايما الرجل أو المرأة قائم على حدود الله طيب من ضمن صفات الرجولة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث خلي بالك النبي محمد عليه الصلاة والسلام حددها بالصلاح الرجل الصالح ده راجل النبي سماه رجل كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة من استبرق ابن عمر بيقول رأيت في المنام كأن في يدي قطعة من استبرق والاستبرق ده هو الحرير السميك الاستبرق والحرير السميك رأيتني في المنام أن في يدي قطعة من استبرق وأطير في الجنة فأحط حيث شئت شوف أنت بتشوف في المنام بقى حتى أحلامهم راقية ماسك قطعة من استبرق أنت بقى شوف بتنام تلاقي عفريت ماسك ودنك مش عارف إيه ما عمال يعض في, في, في, في, في رجلك مش دول يشوف خلي بالك حتى من أحلامهم من الرؤى بتاعتهم رأيتني كأن في يدي قطعة من استبرق متفق عليه الحديث رأيتني وكأن في يدي قطعة من استبرق وأطير في الجنة فأحط حيث شئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عبد الله هذا الأمر لحفصة وذكرت حفصة هذا الأمر للنبي محمد قال النبي أرى أن عبد الله رجلا صالحا الله أكبر فصفة الصلاح جاءت بعد كلمة رجل والنبي لما يقول رجل يبقى مقصودة وأيضا من ضمن صفات الرجولة عند النبي محمد الصبر على الشدائد عاوزين نصبر بس في حاجات تخلينا نقول يعني إذا كان الأولاد بيصبروا احنا بنشوف مناظر يا اخوانا في سوريا عجيبة جدا بتخلينا نقول لازم نتكلم عن صفات الرجولة يمكن يتحرك الرجال إما تحركوش تتحرك النساء يعني بالله عليك تقدر تشوف المنظر ده وما يتحركش فيك الساكن بالله عليك ابنك ولا بنتك يعني حاجة عجيبة واختها طبعا ولا امها ولا ما هيقدروا يقولوا ايه والاب ثم يقتلونها وهي بهذا الحال يعني نعم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا استنصر لنا الله وكان النبي يجلس عند الكعبة متوسد بردته ما تصلي على النبي اللهم صل على القائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما جه يشتكم ده اللي بيقول الكلام ده خباب بن الأرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض يوضع في حفرة ثم يؤتى بالمنشار فيقسم شطرين بمعنى كلام النبي وما يرجعش وما يحزنش ويقول ربي الله وأشهد أن لا إله إلا الله الثبات حتى الممات على دين الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات نعم هي مناظر تخلي الإنسان فينا فعلا يحس بال- بالألم يعني بالله عليك هتحب ان شاء الله تحب احمد احمد بن حجمين لا بتحب معايا ليه يا نزار لا حول ولا قوة إلا إنا لله وإنا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل خليك شهر خليك شهر خليك شهر خليك شهر هذا ميت هذا روح روح روح فيه روح فيه روح فيه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا شباب بس تعصبوا معاي تعالوا يا شباب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن يا شباب رسول الله بك يا عداد بك يا عداد شهد شهد شهد شهد شهد شهد أشهد أن لا إله إلا الله شهر شهد شهد شهد قل لا إله إلا الله لا اله الا الله قل لا إله إلا الله تعالوا يا شباب
قل لا إله إلا الله شهد قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله الله
قل أشهد أن لا إله إلا الله شهر شهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا اله الا الله يا شباب شيلوه يا شباب ميتور سيارة سيارة سيارة خليك هذا ميت هذا ميت ميت وضح العايش وضح العايش هذا لهون هذا لهون هذا لهون هذا على السريع على السريع على السريع قول أشهد أن لا إله إلا الله قول أشهد أن لا إله إلا الله قول أشهد أن لا إله إلا الله حطه جوا بقى شاهدوا يا شباب شاهدوا حطه جوا حطه جوا واحد واحد خلاص روح الله أشهد أن محمدا رسول الله
عاوزين رجالة بس الثبات حتى الممات ما احنا هنموت اللي مات ده برضه عشان اقول لاهله ما تحزنوش اكثر من اللازم لان ده يومه كان هيموت بس يموت صاحي الشهداء احياء عند ربهم يرزقون لما نشوف المناظر دي لسه اقعد في برنامج يا استاذ وائل يا ابراشي وابدا اوقع الدعاه بعضها ببعض مشكلتك انك بتكلم واحد ذكي يعني هناك في الاسلام حاجه اسمها الراي والراي الاخر واحنا عندنا ادب الخلاف حتى لو في احد الناس يعني اكثر في قوله لنصح الناس بتجد الادب بينهم فاخرج انت منها وانظر للدماء دي لو بتخاف على البلد بتخاف على الاسلام ده الاولى ان احنا نتكلم فيه أنا والله العظيم لا أغضب لنفسي لكن ابتسمت لما الحلقة الماضية كثير من الناس تحركت ومنهم من أنفق ومنهم من قام صلى ودعا الله ومنهم من أخذته ال- الحمية وقال إحنا فين من الكلام ده وفي وسط زحمة المسألة دي يطلع ناس ترسل تقول لك هو الشيخ لابس كده ليه يا عم أنا كنت في سفر ولابس كده ليه ثم إن الزي عند النبي محمد يعني المسألة كلها على حسب تعارف الناس سايب كل ده وتقول الشيخ ده لابس كده ليه انا كنت لابس ايه عامل زي اللي بتاع البرنامج ده الشيخ المحترم شيخنا عامل قضية كبيرة جدا بيقول يا اخوانا عاوزين ننقذ البلد من اللي هي فيه وعمل مبادرة رائعة وراجل فاهم ومثقف ما شاء الله عليه لا نزكيه على الله يجي اللي مقعده يروح جايب منطقة تانية خالص بعيدة عن المسألة عاوزين أمان في البلد عاوزين استقرار عاوزين نتأدب مع بعض عاوزين نتأدب مع بعض سبحان الله نسيب الدماء وندور على الثياب إنما أبحث في وسط ما نراه في هذا المجتمع عن أمور عجيبة ننشط على بعضنا البعض ونرفع رأسنا ونعمل زي الديوك في حربها مع بعضها البعض ولما نيجي عند الأعداء نعكس الأوامر اللي ربنا قالها لنا أشداء على الكفار رحماء بينهم لا أشداء على المؤمنين رحماء على الكفار ده اللي عاد بيحصل رسالتي برضو لوزير الداخلية أيا كان احنا عندنا بنقول الحق بس بأدب في حاجة في القانون بتمنع ان الواحد يسيب فطرة الله التي فطرها فيه باللحية قابلني نقيب من الجيش كنت في دمياط فقال لي يا شيخ ايمن انا عاوز اسيب الجيش ده جنود امريكا عادوا بيسيبوا اللحية السعودية جنودها بتسيب اللحية دول الخليج عملت معاهم ايه اللحية النبي محمد كان بيجاهد وهو معاه يعني سبحان الصحابة وكانوا أيضا بفطرة الله التي فطرهم عليها باللحية عملت إيه يا شيخ ده مسألة يعني إحنا هنفضل نتكلم في ديت إحنا برضو بنقول لوزير الداخلية إيه المشكلة يعني في عندك قانون بيمنع الكلام ده لا ولا عشان ديت بنود جابوها لنا الغرب وماشيين عليها هيمنع في إيه المسألة دي أنا أعتقد أن أفهم أهل الأرض وأؤكد النبي محمد وهو أعلم بنظافة المؤمن منك ومن جميع أهل الأرض وكان أيام النبي الماء نادر إذا كانت المسألة هتحجج بالنظافة وغيرها الماء كان نادر أيام النبي فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في هذا الأمر إسراف للماء وغيره لا قال لنا ده بالعكس ده احنا بنحتاج نجيب مش عارف ايه ونين وايه و... وتحصل مشاكل صحية حتى مش هنتكلم فيها كتير لكن احنا بنقول للأمة محتاجة ان احنا ندور على القضايا المهمة أمور زي ديت لازم تعدي بقى طب ما احنا ممكن نسألك انت حالق ليه زي ما انت تسألني انت بتربي لحيتك ليه آه سبحان الله نعدي نشوف صفات الرجولة عند النبي محمد الأمانة والقناعة والحكمة احنا عاوزين الأمة يكون فيها ناس أمناء ناس عندهم قناعة ناس عندهم حكمة الأمين وصاحب القناعة وصاحب الحكمة النبي سماه راجل في حديث عن النبي محمد رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جر من الذهب فقال اشتريت رحل الرجل الذي اشترى منه وقال اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب يعني ايه واحد راجل اشترى من راجل دار بعشرة تلاف قال له بعشرة تلاف ونص يا عم طب خليها لي بعشرة تلاف قال له بعشرة تلاف ونص اتخانقوا مع بعض في مسألة البيع والشراء بس بأدب فالآخر الراجل اشتراها بعشرة ونص راح ينصب الخيمة في البيت بيحفر لقى جرة من الذهب يعني لقاها كده قال الراجل عمال يقول لي على 500 جنيه مش عاوز يروح بقى لا أمانة وقناعة راح شايل الذهب وراح للراجل اللي اشترى منه قال اشتريت منك الدار ولم اشتري منك الذهب قال له ده مش بتاعي شوف الأمانة بتاع اللي باع قال له إن هذا الذهب لك لأنني بعت لك الدار ولم يكن لي فيها ذهب قال له لا الذهب بتاعك انت قال له لا بتاعك انت اتخانقوا مع بعض تعالوا شوفوا هنا بقى تعالوا شوفوا ده بيبقوا الاثنين عارفين ان ده بتاع ده وده بتاع وسبحان الله مش عاوزين يفكوا بعض قدام المحاكم الا بالخناق وممكن بالضرب والموت رفعوا المسألة للقاضي الأمة تحتاج إلى الأمناء تحتاج إلى أصحاب الرضا تحتاج إلى الحكماء أمانة وقناعة وحكمة تنقذ الأمة راحوا لقاضي والقاضي محترم عندنا برضه قضاة محترمين بس عاوزين نكون كلهم كده في العالم يعني راح لقاضي قال له احكم في القضية يا قاضي قال له قضيتكم ايه قال له اشتريت الدار ولقيت فيها ذهب فالذهب ده بتاع اللي باع لي فاللي باع الدار بيقول له لا يا قاضي انا بعت له الدار بما فيها ولم يكن لي هناك ذهب القاضي تعجب ايه حكايتكم تعالوا شوفوا محاكمنا احنا بقى فيها ايه تعالوا شوفوا محاكمنا فيها ايه القاضي قال لهم حل المسألة ازاي كان حكيما فقال عندك ولد قال له ايوه وانت عندك بنت قال له ايوه قال له زوج البنت للولد وياخدوا جرة الذهب وينفقون منها في سبيل الله يا سلام على الرجالة هم دول الرجالة اللي قال عنهم النبي محمد أيضا الرجال فيهم سماحة رجل سمح إذا باع سمح إذا اشترى زي ما أخبرنا النبي محمد الرجال فيهم قيام لليل عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن ذكر اسم عبد الله بن عمر أمام النبي محمد فأثنى عليه رسول الله فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل إذا قيام الليل من صفات الرجولة لو كان يصلي من الليل يقول سالم فما كان ينام من الليل إلا قليلا عبد الله عاوز يتخل نفسه في صفات الرجولة فاحنا نحاول وهذا الحديث أيضا متفق عليه أيها الأحبة ترك الحرام من الرجولة بس يا شيخ ده كده كلنا خرجنا من لا احنا بنقول صفات لابد ان تكتمل فدور عليها كل ابن ادم بيخطئ وخير الخطائين التوابون فاحنا عاوزين للامه رجال تنقذ الامه مما هي فيه وخلي بالكم بقى اذا كانت المساله بنتكلم عن الرجوله فالرجوله بالنوع الانبياء لا يكونون الا رجالا واحد يقول لي لا يا عم ده ربنا أوحى للنساء وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى إذا أم موسى من الأنبياء نقول لا هنا وحي بالإلهام وإلا بقى ربنا قال وأوحينا إلى النحل هل النحل من الأنبياء؟ وفي حديث الذي قتل مئة نفس أوحى الله جل وعلا إلى الأرض فانزوت واقتربت من جهة بلد الطاعة هل الأرض من الأنبياء؟ إحنا عاوزين رجالة يا أخوانا عاوزين رجالة عشان الأمة ترقى وترتفع عاوزين رجالة يوزنوا بجد عاوزين رجالة يتخرجوا من مدارس يعني أرسلها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام أردت والله أن أكمل الرجولة ومعانيها لكن الوقت يغلبنا فتعالوا بنا نذكركم بهذه الموعظة وننادي على الأمة وعلى رجال الأمة من خلال هذه الكلمات الجميلة احنا عاوزين بقى نسمع النداء ده تاني عاوزين نسمعه تسمع معايا لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى كلنا نفدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى كلنا نفدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولسوف تنهض كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي باطلا في جولتي ولسوف تنهض في الآفاق الخافقات بنودها لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا يفدي الفدا كلنا نحمي الفدا لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لون الدماء غدا سيصنع أسمع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولسوف نمضي كي تعيش على الكرامة أمتي على الكرامة أمتي ولسوف تهتف باسمه الأبطال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الفداء كلنا نفدي الفدا لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك يا رب إني قد سألتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد بت أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نبذي الحمى كلنا نبذي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي باطلا في دولتي هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي باطلا في جولتي ولسوف تنهض في الآفاق الشامخة في زمرتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس إني قد وهبتك من شرايين دمي من شرايين دمي قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي يا قدس إني قد وهبتك من شرايين دمي من شرايين دمي قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي فارجو حيث إن جلي أنت وصاحت غضبتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لون الدماء غدا سأصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي لون الدماء غدا سأصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي ولسوف تهتف باسمه الأطفال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك بحثا جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تحيي يهود الغدر تثأر من ليم معتدي من ليم معتدي بحثا جنود الله عادت تنطلق من مسجدي إلا بإنصاحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى